ذاك كان حامل القرآن أشرف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا بكم مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني مع قراءة أهل المدينة ها أخبار رواية ورش إيه أخبار أحكام رواية ورش إيه يعني أظن رواية ورش ابتدت الأمور تتفك معانا وابتدت رواية ورش تبقى سهلة وبسيطة من خلال التوجيه من خلال مذاكرتنا الأحكام ثابتة وكل القراءات الأحكام فيها ثابتة اتكلمت في المتصل فمجرد نعرف يعني ايه مد متصل المقادير بتتفاوت من رواية لرواية ومن قراءة لقراءة الأحكام يعني اللي علمنا حفص تبارك وتعالى قادر أن يعلمنا ورش قادر أن يعلمنا القراءات فاللهم علمنا وفقهنا في القرآن وارزقنا تلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيك عنا وأرحب باسمكم بأخي وحبيبي ضيف هذه الحلقة الشيخ ياسر المحروس اهلا بحضرتك يا شيخ ازيك يا شيخ ياسر الحمد لله الله يعزك أحسن الله إليك الله يعزك ربنا يكرمك.
يجزاك الله كل خير الشيخ ياسر أخونا اللي احنا اتفقنا إنه هيكون معانا في حلقات رواية ورش هو إن شاء الله وفي إخوة أخر بإذن الله هيكونوا معاه بإذن الله أيضا مبتدئين ده المنهج اللي أنا همشي فيه عشان أبين لكم إن رواية ورش مش صعبة سهلة بس الشرط إنما العلم بالتعلم أو كما قال الشافعي أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلاغة وصحبة أستاذ وطول زمان يلا بقى مع التلاوة النهاردة احنا اتفقنا من قول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا من الآية 62 لحد الآية 69 لونها تسر الناظرين بس زي ما عودناكم قبل البدء والشروع في التلاوة نتابع مع بعض على الشاشة التلاوة المنهجية وزي ما اتفقنا فاتحين مصاحفنا معانا الإقلام الرصاص وبنتابع التلاوة المنهجية من الآية 62 إلى الآية 69 من سورة البقرة في الآية 62 قرأ ورش بحذف الهمزة في لفظ الصابئين فيقرأها والصابين بيحذف الهمزة فتقرأ والصابين وقلت إن ورد لفظ الصابئين في سورتي البقرة في الآية 62 اللي معانا وسورة الحج الآية 17 طب يا شيخ أنت إيه اللي خلانا نروح للحج أنا بديكوا الكلمات عشان دي إحصائية زي ما اتفقنا في إحصائياتنا اللي هنعملها أو اللي هيخص الختمة يبقى احنا بنتكلم عن الكلمة إذا كان لها مثيل في القرآن يبقى بنتكلم عنه عشان نحضلها من دلوقتي يبقى ورد لفظ الصابئين في سورتي البقرة الآية 62 اللي معانا وأيضا جت في سورة الحج الآية 17 فيقرأها بحذف الهمزة الصابئين فتقرأ والصابين وجاءت أيضا بلفظ والصابئون الصابئون في سورة المائدة في الآية 69 فيقرأها بحذف الهمزة أيضا فتقرأ الصابون تقرأ إيه؟ الصابون يبقى الصابئين تقرأ تحذف الهمزة فتصير الصابين والصابئون تحذف الهمزة فتصير الصابون طيب في الآية 67 قرأ ورش بضم الزاي وهمز الواو وصلا ووقفا قرأ ورش بضم الزاي وهمز الواو وصلا ووقفا في لفظ هزوا في لفظ ايه هزوا لما نتابع في لفظ هزوا فتقرأ هزوا فتقرأ هكذا هزوا قدام الشاشة قرأ ورش بضم الزاي وهمز الواو وصلا ووقفا في لفظ هزوا فيقرأها ورش هزوا بالهمزة أيضا قرأ ورش بترقيق الراء في لفظي قيردة في الآية 65 في الآية 65 يقرأ ورش ترقيق الراء ليه؟ لأن الراء مفتوحة قبلها إيه يا جماعة؟ ها؟ قبلها كسر عايز أسمع قبلها كسر فتصير قيردة مش قيردة قيردة وفي الآية 68 كلمة بكر عوان الراء مضمومة طب يا شيخ ده قبلها ساكن ها وقبل الساكن البه مكسورة فبيرققها ورش بكر وليا وقفات ومرة اللي فاتت لو تفتكروا في الحلقة الماضية قلت لكم لما تيجي الراء المضمومة أو المفتوحة وقبلها المكسور بس بين الكسرة والراء المفتوحة والمضمومة حاجز زي ما احنا شايفين على الشاشة حاجز بس الحاجز هنا كاف ده ما يمنعش الترقيق لا هترقق هتقول بكر لكن لما يبقى الحاجز زي حرف الصاد في كلمة مصر وخدنا الإحصائية بتاعتها في الحلقة الماضية المهم نبقى عارفين أن لفظ قيرة ده مرقق وبكر عوان أيضا مرقق قرأ ورش بإبدال الهمز الساكن في لفظي يأمركم في الآية 67 فيقرأها ورش يأمركم شايفين الإبدال يأمركم أيضا تؤمرون في الآية 68 يقرأها ورش تومرون تومرون طيب قرأ ورش بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها في الألفاظ الآتية الآية 62 من آمن الآية 62 من آمن يقرأها ورش مناما مناما لما نتابع الآية 62 من آمن يقرأ ورش مناما وكاتب جنبها ايه يا جماعة ها مع التثليث ها المصطلحات مصطلحات التثليث قصر وتوسط وإشباع الآخر يقرأ ورش الآخر مع التثليث قصر وتوسط وإشباع أيضا في الآية 67 يقرأ ورش أن أكون أن أكون خلاص في الآية 67 قبلها أيضا كمان احنا عندنا لو بصينا في المصحف عندنا الآية 63 وإذ أخذنا في الآية 63 عندنا وإذ أخذنا يقرأ ورش وإذا أخذنا وإذا أخذنا قرأ ورش بصلة ميم الجمع في الآية 62 فلهم أجرهم فيقرأ هكذا فلهم أجرهم لأن الميم هنا ميم جمع جه بعدها الهمزة فيصل ورش هذه الميم بالإشباع في الآية 67 يامركم اللي هي يأمركم أن هيبدل طبعا الهمزة يامركم ويعمل صلة الميم يامركم أن يامركم أن طيب ما زلنا بنتابع مع بعض في التلاوة المقلل لورش باب الفتح والتقليل المقلل لورش قولا واحدة المقلل لورش قولا واحدة النصارى المقلل لورش قولا واحدة النصارى في الآية 62 وكتبت بقول يقلل ورش كل ألف متطرفة يعني إيه كل ألف متطرفة؟ يعني الكلمة لما يجي آخرها ألف أي كلمة يجي آخرها ألف لا بشرط بعد راء زي النصارى النصارى دي آخرها إيه؟ ألف صح ولا لا؟ بس قبل الألف إيه؟ راء يبقى يقلل ورش كل ألف متطرفة يعني في آخر الكلام بس تيجي بعد راء قولا واحدة اللي احنا بنسميها ذوات الراء مثل ايه مثل يرى وبشرى يعني عايز اقول لك بتيجي في الافعال وتيجي في الاسماء يرى بشرى القرى الثرى الاربعه دول وصل الكلام يبقى يرى بشرى القرى الثرى بس كتبت معلومه واختلف عنه يعني اختلف عن مين عن ورش في لفظ ولو راكهم في الآية 43 بتاعة الأنفال في سورة الأنفال الآية 43 ولا وراكهم ورش ليه في الكلمة دي تحديدا الفتح أو التقليد ولا وراكهم ولا وراكهم ها تاني ولا وراكهم ولا وراكهم يبقى له الفتح والتقليد بس في الموضع ده بس بتاع الأمثال خلاص طيب يبقى دوت المقلل قولا واحدا ذوات الراء المهم ان الكلمة يبقى آخرها ألف خلي بالكم من الشرط يعني عندي راء كلمة فيها راء وبعدها ألف آخر الكلام النصا راء راء أدي راء وبعدها الألف متطرفة فتبقى راء والنصارى طيب المقلل لورش بخلف عنه يعني ايه بخلف عنه يا شيخ بخلف عنه يعني ليه الفتح والتقليل المصطلحات دي بقى تبقى ثوابت معانا المقلل لورش بخلف عنه الآية 67 اللي جات لي في كلمة موسى موسى طيب نخش بقى على التنبيهات اللي تحتها تنبيهات اجتمع لورش في هذه الآيات من الآية 62 للآية 69 في سورة البقرة اجتمع ايه يا شيخ بدل محقق فاكرين أنواع البدل اللي شرحناها في حلقاتنا بدل محقق يعني ايه بدل محقق يعني الهمزة ما اتغيرتش بشيء في الآية 62 معانا اهي آمنوا هل, الحم... هل الهمزة اعتراها أي تغيير في النطق لا يا شيخ آمنوا آتيناكم في الآية 63 يبقى ده اسمه بدل محقق طب اللي تحتها بدل مغير بالنقل اه هي مش من آمن بشيل الهمزة وباخد حركتها انقلها على النون تبقى مناما بس يا شيخ ده كمان بدل ما هو ده اسمه بدل مغير بالنقل عشان حصل حكم النقل فيها فاسمه بدل مغير بالايه بالنقل طب البدل المغير بالنقل يا شيخ كم موضع عندنا في الصفحة دي مناما وألاخر مناما وألاخر طيب إذا اجتمع لورش خلي بالكم بقى إذا اجتمع لورش الثوابت بتاعتنا إذا اجتمع لورش مد بدل مع ذوات الياء فيجب مراعاة الآتي الكلام ده بقى نحفظه خلاص حفظناه ده كمان المفروض حفظناه مش نحفظه ده احنا حفظناه قصر البدل قلنا عليه إيه ذات الياء فتح طب توسط البدل عليه إيه تقليل ذات الياء إشباع البدل عليه إيه فتح وتقليل ذات الياء طب ممكن يا شيخ تقول لنا طريقة نحفظها بيها أول ما أقول لك قصر البدل افتكر رواية حفص هو حفص ليه في البدل كان بيعمل إيه بيقصر طب هو كان ليه فتح وتقليل ولا حاجة لا أول ما أقول لك قصر البدل افتكر حفص يبقى بيفتح يبقى قصر البدل عليه إيه فتح طب ولما أقول لك توسط البدل افتكر الشيخ الحصري افتكر الشيخ الحصري عليه رحمة الله كان بيشتغل بتوسط البدل في الختمة بتاعته برواية ورش وعليها التقليل أول ما أقول لك الإشباع فتصير مزيج بين القصر والتوسط يعني ايه يا شيخ يعني يجمع بين الفتح والتقليل يبقى قصر البدل عليه فتح وتوسط البدل عليه تقليل والإشباع عليه فتح وإيه وتقليل طيب نكمل بقية التنبيهات بتاعتنا تابع التنبيهات طيب عندنا حاجة مهمة في تحرير تثليث البدل مع ثلاثة العرض تحرير تثليث البدل مع ثلاثة العرض ايه, إيه, إيه دي يا شيخ احنا أول مرة نسمعها السؤال ايه هو المد العارض الاول المد العارض للسكون انا مش هخش معاكم في مصطلحات كتير لان الكلام ده لسه هنشرحه في باب المد والقصر بس احنا عايزين اللي يقدر ايه يساعدنا في الخ... في, ال... في القرايه بتاعتنا كيف نعرفه هو مين المد العارض قال لك بشرطين اذا اتحقق الشرطين دول اقدر اقول الكلمه دي مد عارض اولا وقفا المد العارض ما بيكونش الا لما اقف على الكلمه طيب بس كده يا شيخ لا ياتي بعد حرف المد سواء ألف أو واو أو ياء حرف واحد الحرف الواحد اللي هيجي بعد حرف المد ده إيه؟ متحرك في الوصل وساكن في الوقف طب اديني مثال يا شيخ عشان أفهم الآية بتاعت سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين هي مش أصلها لو وصلتها العالمين الرحمن صح ولا لأ النون مفتوحة طب لما أقف أقول العالمين اليه ديت جه بعدها إيه نون مش مهم جيش الحرف نون أو إيه المهم ان جه بعد الياء حرف واحد بس المهم ان جه بعد اليه ايه حرف واحد بس الحرف الواحد اللي جه بعد الياء متحرك في الوسط وساكن في الوقف العالمين طب المد العرض ده يا شيخ يعني مقداره قد ايه قال لك القصر والتوسط والإشباع يا اتنين يا أربعة يا ستة الله ده زي البدل يا شيخ برضو قصر وتوسط وإشباع هقول لك ما هو استنى ما عشان كده بقول لك تحرير مد البدل أو تثليث البدل مع ثلاثة العارض أصل البدل فيه قصر وتوسط وإشباع لورش والعرض فيه قصر وتوسط وإشباع طب مين يجي مع مين يا شيخ مين يجي مع مين عايزين بقى نحرر الكلام ده مين يجي مع مين طب نشوف كده مع بعض بنقول التحرير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين فين مد البدل في الآية دي وآتوا وأقيموا الصلاة طبعا هنغلظ اللام وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا ده مد إيه بدل الراكعين اللي في آخر الآية مش اليه جه اليه جه بعدها حرف واحد الراكعين يبقى مد عارض للسكون لو قرأنا بقصر البدل في آتوا نقف على الراكعين يا قصر يا توسط يا إشباع طب وآتوا لو قرأتها بالتوسط وسطت البدل هقف على الراكعين يا بالتوسط يا الإشباع طب ولو قرأت أشبعت البدل وآتوا هقف على الراكعين بكام قال لك بالإشباع طب ليه ليه يا شيخ أصل مد البدل ضعيف تابعوا معايا كده على اللوحة أصل مد البدل ضعيف والمد العارض للسكون قوي إزاي أقرأ البدل توسط أربعة وامسك العرض أعمله اتنين هل ينفع أمد الضعيف واقصر القوي ما ينفعش عشان كده العلماء بيقولوا لما يجي المد الضعيف الأول اللي هو مد البدل آتو والمد القوي بعد كده اللي هو الراكعين العرض للسكون يا يساويه يا يعلى عليه عشان كده قلنا مد البدل لما هقرب القصر العرض هيساويه يبقى اتنين زيه أو يعلى عليه أربعة وستة طب ولو قريت البدل بأربعة قريت مد البدل بأربعة العرض يا يساويه بأربعة يا يعلى عليه ستة طب البدل لو قريته ستة مفيش في العرض إلا ستة لأن الحد الأقصى للمدود ست حركات مفيش أعلى من ستة وصل الكلام يبقى ديت مسألة مهمة جدا في تحرير البدل مع ثلاثة العرض وهنشوف وأنا بطبق مع ياسر هنشوف دلوقتي إزاي بنحرر المسألة آخر حاجة كنت وعدتكم بيها في آخر الحلقة اللي فاتت عشان ما ناخدش وقت الحلقة عشان التلاوة وبعد أسمع ياسر وبعدين أسمع التلاوات بقى إن شاء الله أستقبل اتصال حضراتكم أنواع الجمع أنا قلت لكم المرة اللي فاتت إن عندنا أنواع الجمع إما الجمع بالآية أو الجمع بالوقف سواء الجمع بالوقف ده بدون تنبيه أو مع التنبيه إحنا عايزين نفهم دي يا شيخ خصوصا إن أنت يا شيخ هل هتعمل في الحلقات بتاعتك في ورش الأنواع ديت اللي قدامنا هل يا شيخ هتعمل الأنواع ديت في الحلقات وانت بتقري اه امال هنتعلم ازاي ما هو المشافهه والتلقي لازم اعمل الكلام ده قصادكم عشان نعرفه طيب ايه لازمه الكلام ده يا شيخ فاكرين اخر ايه ختمت بيها الحلقه اللي فاتت اللي هي لو تفتحين معايا المصاحف واذ قلتم يا موسى لن نصبر لن نصبر على طعام دي يا شيخ واخده نص الصفحه هل معقوله في بدايه الايه فوق يا موسى فتح ذات الياء وتقليل وتحت في اخر الايه خالص تحت النبيين وباءوا وبآيات في آخر الآية هفضل بقى رايح جاي أفتح ذات الياء فوق وانزل تحت أخد بعد كده على الفتح ده قصر وإشباع وارجع تاني أخد تقليل يا موسى وانزل تحت أخدها بالتوسط والإشباع ده على الحكاية دي أخد لي نص ساعة وآيات كبيرة زي آية الدين الآية 282 في البقرة لما هتجينا في آخر البقرة ده أنا في الموضوع ده هاخد لي ساعة مش هخلص طب عشان كده قال ايه عشان كده الشيخ ابن الجزري خلي بالكم من الكلام قال ايه وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يأخذه بالحرف مش فاهمين عايزين نفهم الكلام ده يعني ايه معانا اتصال السلام عليكم السلام عليكم معانا ام آية من ايطاليا السلام عليكم ممكن أقرأ اتفضلي تقرأي حضرتك بالتثليث ولا تاخدي التوسط بس التوسط فقط اي نعم بارك الله فيك اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والنصارى والصالحين الصابين من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا خذنا بس ميثاقكم أم آية نعم خلي بالك من الذال الساكنة وإذا خذنا نعم وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه بس عايز مني حضرتك حاجة يا أم آية نعم خلي بالك من الحروف السواكن ما تقلقليهاش حسنا واذكروا امسك الحرف نعم أعض عليه أي نعم واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من لا خلي بالك من بعد- الغنة توليتم
نعم. ثم توليتم من بعد ذلك ما تمديش ذلك نعم. آه، ذلك نعم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين أحسن الله إليك يا أم آية بس آه، خلي بال حضرتك من السواكن علمائنا آه، كانوا قايلين بيت في تحقيق السواكن بيقولوا يا ريت لو نكتبه كلنا بيقولوا وحقق السكون فيما سكن ولا تحركه كأنعم تهدنا يعني بيوصونا خيرا بتحقيق كل حرف ساكن في القرآن الحروف الوحيدة اللي بتقلقل قطب جد خلاص آه، شيخ ياسر ماشي.
نسمع بقى التلاوة عشان عايز استقبل اتصالات الناس بإذن الله يتابعونا في التلاوة وانتم محضرين معايا الصفحة في انتظار استقبال اتصالاتكم إن شاء الله الأوج يا شيخ ولا التوسط ولا آه، هتقرأ بقى بالتثليث حاضر حاضر حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصاري والصابين من آمن من آمن بالله واليوم الآخر إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصاري والصابين من آمن خلي بالك من آمن بالله واليوم الآخر الإشباع إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصاري والصابين والنصارى ر- ر- أقلل والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل آه، واليوم الآخر وعمل خلي بالك من كسرة الراء
واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم نعم ما آتيناكم الإشباع ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون نعم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى تقليل وإذ قال موسى قال لقوم موسى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا نعم قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك تمام التوقيت تفعل فافعلوا ما تومرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين فتح الله لك يا شيخ ياسر شيخ.
جميل التلاوة الله يسلمك.
يبقى قرأ الشيخ ياسر على تثليث البدل بالقصر والتوسط والإشباع صفحة النهاردة سهلة ما فيهاش آه، زي ما بنقول إيه فنيات كتير ففي استقبال اتصالاتكم إن شاء الله عشان أسمع الأداء بإذن الله تبارك وتعالى طيب إحنا كنا بنتكلم برضو على قضية الجمع يا شيخ ياسر أيوة شيخ آه، كنا بنقول إن أنواع الجمع آه، عندنا آه، جمع في بالآية.
الجمع بالآية نعم.
وفي الجمع بالوقف ولما كنا بنجمع بالوقف كان عندنا الجمع بالوقف بدون تنبيه أو الجمع بالوقف مع التنبيه نعم معنى الكلام ده إيه؟ أنا دلوقتي لو أنا هجمع آية زي وإذ قلتم يا موسى الآية آه، معنا اتصال السلام عليكم ازيك يا شيخ آه، معنا هشام السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ازيك يا شيخ عامل ايه؟
آه، الله يكرمك يا الله هشام يحفظك يا شيخ ربنا يزيدك علم يا رب اللهم امين يا رب اقرا يا شيخ اها هتقرا بوجه ايه يا هشام انا مبتدئ برضك نعم انا مبتدئ طيب اقرا تحب تقرا ب- بوجه التوسط مثلا ماشي يا شيخنا اللي اللي تشوف حضرتك ربنا يكرمك انت عارف طبعا هنوسط البدل اربع حركات نعم اتفضل يا هشام ماشي يا شيخنا حاضر بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى بس خلي بالك يا هشام من حاجه نعم يا شيخ انت وسطت صحيح امنوا مكن الواو حاضر هادوا مكن الواو نعم يلا
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والنصارى والصابين من من آمن والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خلي بالك يا هشام آتيناكم بدل برضه حاضر خذوا خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا كردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها وموعظة للمتقين شيء مبشر يا هشام انت اول مره تقرا ورش اه شيخنا شيء مبشر يا هشام الحمد لله ربنا يحفظك يا شيخنا تابعنا بقى باستمرار يا هشام هذا بفضل الله ثم بفضلك الله يسترك جزاك الله خيرا يا هشام ربنا يحفظك السلام عليكم.
معانا فاطمه من ايطاليا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام اتفضلي يا كيف فاطمه حالك يا شيخ الحمد لله يا فاطمه لله الحمد
آم، سأقرأ أنا ثم سأقرأ ستقرأ أختي اتفضلي يا فاطمه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ماشي خلي بالك يا فاطمه من حاجه كلمه لقومه في علامه مد بعد لقومه صح نعم مدي ست حركات ستة يلا تاني وإذ قال موسى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك خلي بالك هتي...
ف- آه، فاطمة هاتيلي من عندي لا فارضوا الغنن
نعم لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تومرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها خ... هاتيلي برضو آه، نعم.
فاطمة خلي بالك نعم.
برضو من غنة بقرة صفراء
إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين
الناظرين رقاق النون مع الغنة النا
الناظرين أحسنت يا فاطمة خلي أختك تقرأ حسن السلام عليكم وعليكم السلام مريم نعم آه، ازيك في- يا شيخ الحمد لله يا مريم آه، اتفضلي يمكن أن أقرأ اتفضلي يا مريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى هم؟ رحتي فين يا مريم؟
نعم انت بتقرأي منين؟
آه، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر هم.
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم هاتي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون مريم اقرأي لي من عندي فلهم أجرهم تاني
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا لا مفيش مد يا ميثاق- مريم مريم نعم وإذا خضنا على طول ما فيهاش مد دي
وإذا اه وإذا خضنا من غير ما تمدي
وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون أحسنت يا مريم ت- ت- أحسنت تلاوتك أحسن النهاردة يا مريم أحسنت استمري على طول على هذا يا مريم آه، معنا آه، فاطمة من الشرقية السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يبارك في حضرتك اتفضلي الله يكرمك ممكن أقرأ ال- من أول الآية من أول الصفحة اتفضلي حضرتك طيب.
هتقرأي بوجه ايه يعني أنا عايزة أجيب ال- زي ما حضرتك قلت لنا هنجيب ال- الأوجه بتاعة البدن مع ثلاثة العارض اللي تحت تمام يعني ب- بنسميها ايه لما نجيب البدلات بنسميها تثليث البدل تثليث البدن تمام عايزين نحيي هذه المصطلحات بتاعت السلف اتفضلي يعني تس- تثليث البدن مع- نا- تثليث أيوة.
العارض بالسكون تمام اتفضلي ماشي ماشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين والصابين من آمن بالله لا واليوم من- مناما بالنقل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون لا خلي بال حضرتك لو هتقفي عليها انت طبعا بدأتي الآية بقصر البدل صح اه صح يبقى لما إيه.
تقفي على يحزنون بالقصر برضه القصر الأول تاني ولا هم يحزنون على القصر ولا هم يحزنون التوسط
إن لا ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون أشبع يحزنون برضو العارض ولا هم يحزنون لأنك لما قصرت البدل هتقفي على العارض 2 4 6 ماشي ماشي ماشي طب ولما تجيبي البدل اللي فوق أربعة هيبقى يبقى عندي هنا برضو في العرض السكون أربعة وست أحسنتي هاتي بقى على وجه التوسط يلا ماشي يا حاضر. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والنصارى والصاب- والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل واليوم الآخر بالتوسط واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون و- ولا هم يحزنون مم. أحسنت جزاك الله خيرا معنا آه، جزاك الله خيرا آه، معنا آه، سارة من ليبيا السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله آه، ممكن اتفضل- نقرأ اتفضلي حضرتك هتقرأي بوجه إيه آه، بال- بالأوجه ثلاثة اتفضلي من أول إن الذين آمنوا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر ارجعي حتى التوسط إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة ما آتيناكم ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم
اكملي الاتصال انقطع معنا عبد الحكيم من الدقهلية السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسمعك مع مع حضرتك اتفضل أهلا بحضرتك فضيلة الشيخ ربنا يعزك ويرضى عليك الله يخليك ه- هتقرأ بوجه ممكن أقرأ ايه حضرتك اتفضل ه- هتقرأ بوجه ايه
أقرأ بوجه لتسليف إن شاء الله هتقرأ بثلا- بتثليث البدل اتفضل ابتدينا من اول ثم توليتم من بعد ذلك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين خلي بال حضرتك من قيرادة الراء هنا تشكيلها ايه
آه الراء مفتوحة بعد كده تمام هيعمل فيها ايه ورش ورققها إن شاء الله اتفضل فقلنا لهم
فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم
ها إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أيوة مولانا نعم مع حضرتك ماشي.
قالوا
قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إن إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين أحسنت يا أخ عبد الحكيم أحسنت أحسن الله إليك آه، معنا أم محمد من الشرقية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، اتفضلي إن شاء الله هقرأ بتوسط البدل اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم ها
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم
وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه نعم واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة قردة خاسئين أحسنتي فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا بس خلي بال حضرتك من حاجة نعم بقرة بيني تفخيم القاف طيب.
بقى
أن تذبحوا بقرة نعم
قالوا أتتخذنا هزؤا نعم قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر نعم ولا بكر لا، عوان رقاق.
ولا بكر عوان بين ذلك أسمع تاني موضع ولا بكر
ولا بكر عوان صح كده تمام
ولا بكر ع- بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين أحسنت يا أم محمد أحسنت آه، معنا محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ الحمد لله في جزاكم نعمة الله خيرا وجزاكم مثل انا بقالي شهر بتفرج على حضرتك والله ومعجب جدا بالبرنامج يعني الله أحسن.
يكرمك ربنا يجزيك خير الجزاء انا الله يخليك والله ومعايا الاسره والمدام والاولاد بنتفرج دايما يوم الخميس على الحلقه بس انا ليا ملحوظه معلش انا اسف انا مش هقرا يعني اتفضل يا ريت حضرتك بس على آه، كميه المعلومات اللي بنخرج منها من الحلقه بتبقى قليله نتيجه كاست يعني آه، عدد الاتصالات بيبقى كبير مم.
لو مثلا يبقى في مثلا آه، بعض المبتدئين الموجودين في ال- في الحلقه وحضرتك ت- تبتدي تمارس معاهم القراءه على اساس ان احنا نبني نبقى كميه المعلومات اللي نستفيدها من الحلقه تبقى اكبر شويه حاضر وجزاكم الله خيرا ان شاء الله وجزاكم مثل حاضر ربنا يكرمك يا أخ محمد حاضر طيب آه قضية أنواع الجمع أنا المبتدئ الشيخ ياسر هو بيرد على الأخ محمد بيقول له ما أنا مبتدئ أهو في ورش وحقيقة يعني أجيب إيه تاني؟
آه، ن- ولذلك أنا بقول أشهد الله عز وجل إن ياسر أول مرة يقرأ ورش فعلا ياسر مجاز في حفظ آه، لكن أشهد الله عز وجل أنه لا يعي يعني لا يعلم شيء عن ورش ولذلك أنا لما جبته آه، التوجيه مجرد ب- ب- مجرد بوجهه تثليث البدل بيبقى قاعد معايا في الاستوديو بيبقى سامع التلاوة المنهجية وهي معروضة على الشاشة وبناء عليه بيأدي يعني في الحقيقة آه، هو ما شاء الله عنده قوة التلقي ربنا يجزيه خير الجزاء وينفع بيه و- ولذلك انا تعمدت انا كنت يعني كنت بجيب معاه الاخ محمد من الجزائر ولكن تعمدت ان انا اجيب ياسر على اعتبار انه يكون نموذج للجميع يعني عشان نقدر نوصل رساله آه، لامه لامه الاسلام وامه النبي صلى الله عليه وسلم ونقول لهم اهو نموذج ابتدى يتعلم معانا ورشه زي ما حضراتكم شايفين بيقرا معايا بالتثليث فالقضية ان ورش سهل على فكرة لكن الناس كانت بت- بتظن ان ورش ده الشيخ هيقول في ايه ورش آه، واضح انه هيقول كلام كتير ومش هتتفهم الامور لا ورش سهلة احنا بنقول وبنوضح القاعدة ومن خلال القاعدة آه، آه، بنبين من الاداء ولكن برضو آه، كلام اخونا محمد اللي اتصل دلوقتي آه، يؤخذ في الاعتبار ولا يؤخذ يوخذ.
يؤخذ في الاعتبار آه، ان شاء الله ان احنا هنحاول بقدر المستطاع ان برضو من خلال حواري مع ياسر وهو بيقرأ اتناقش معاه في الاحكام عشان برضو الناس تبقى سامعة من الاداء وسامعة الحوار كلمة اخيرة طبعا لان انا شايف ان سبحان الله الاوقات تنقضي سريعا قد ايه آه، كان شيء مبشر في اتصالات الناس النهارده يعني ما شاء الله اللي بيقول لي هقرا بالتوسط انا هقرا بالتثليث طب انا هقرا بتثليث البدل مع ثلاثه العارض قد ايه آه، شيء جميل هي دي امه النبي صلى الله عليه وسلم هي دي بقى نهضه الامه ان احنا نبتدي نرجع الى كتاب ربنا تبارك وتعالى فيعني آه، ما ت- يعني عايزين ان شاء الله آه، نتواصل لأن الط- القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي والمشافهة من أفواه المشايخ فنتواصل مع بعض ونتصل بحبل الله المتين القرآن الكريم آه، نحضر ونذاكر وبرضو الاتصالات ممكن ما تكونش قاصرة فقط على التلاوة يعني ممكن ان حد عاوزني مثلا اوضح له حكم ما كان فايته ما فيش ما يمنع انا ها هنا ليس تشريفا يعني انا ما جلستش في المكان ده تشريف يا جماعة انا جالس خادم للقرآن واهل القرآن واقولها بكل عزة انا خادم للقرآن يعني ولذلك انا بوضح اللي عايز اي حكم اوضحه له في ورش كان فايته باذن الله سهل الامر بس- نوضحه للناس آه، المهم ان احنا نجد تواصل الناس وتفاعل الناس ان هو ابتدوا يتواصلوا معانا في ورش فدي كان شيء مبس- مبشر وس- يعني انا سعيد جدا باتصالات الناس النهارده ابتدى التجاوب بيننا وبينهم فشيء جميل ان شاء الله ربنا ينفع بيكم ويا ريت الاقي تفاعلات ناس اكتر واكتر واكتر ان شاء الله في هذا البرنامج آه، قراءة أهل المدينة بقى يعني آه، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة أهل المدينة طيب آه، حتة أخيرة بس كنت عايز أوضحها أنواع الجمع آه، طبعا أنواع الجمع هتتضح وتبان أكتر وإحنا بنأدي عملي يعني أنا قلت لكم خلي بالكم الجمع بالآية اللي إحنا بنعمله في البرنامج بناخد الآية كلها ونخلص اللي فيها من أوجه يعني في أكتر الآية مثلا بتاعت إن الذين آمنوا اللي أديناها النهاردة في أول الصفحة في بدل واثنين وثلاثة في أمنوا في مناما في الآخر ده اسمه الجمع بالآية بخلص الآية بكل الأوجه صح ولا لأ ده اسمه الجمع بالآية طيب اللي انت عملته يا شيخ ياسر في بقى الجمع بالوقف ايه الجمع بالوقف ده يعني اقرب علامة وقف في الآية وده دايما علمائنا بيعملوه مع الآيات الكبيرة الآيات أصحاب الحجم الكبير اللي بتاخد نص صفحة خلاص بنوصل عند علامة وقف معينة خلاص ونخلص اللي فيها زي ايه يعني على سبيل المثال آه وإذ قال موسى آه لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر هنلاقي عليها صلي صح ولا لأ هقف عند علامة الوقف بتاع البقرة وخلص ما فيها من أوجه ده اسمه الجمع بالوقف أقرب علامة وقف بتقابلني بخلص الآية بالأوجه بتاعت بتاعتها خلاص يبقى ديت قضية الجمع بالإيه بالوقف فاضل قضية الجمع بالتنبيه بس الكلام ده مش هيتبين ولا يتضح للناس إلا من خلال القراءة بإذن الله ونبينها بأمر الله تبارك وتعالى في الحلقات القادمة هنقرأ الجمع بالآية هنقرأ الجمع بالوقف وهنقرأ بالتنبيه أيضا عشان نقدر نعلم الناس يستفيد المبتدئ ويستفيد المتقدم ما تنسوش نحضر الصفحة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى سهلة وبسيطة ما فيهاش كتير فإن قدر الله تبارك وتعالى البقاء واللقاء في الحلقة القادمة هنقرأ من الآية سبعين.
بإذن الله من سبعين.
الآية سبعين لحد الآية ستة 76 وسبعين.
ألقاكم في حلقات مقبلة بإذن الله تبارك وتعالى وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أنعم بالقارئ والسائل